بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأحبة في الله يسر تسجيلات المجد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار وذلك لفضيلة الدكتور حازم شومان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يعني فبإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نفتتح درس الليلة عايزين ثلاث ملاحظات سريعة يا جماعة قد تكون بعضها قاسي شوية ولكنها في غاية الأهمية الملاحظة الأولى تتعلق بما يمكن أن نسميه وهم الالتزام وهم الالتزام يعني أنا بسأل الوقت كل بنت جت التزمت في هذا الدرس أو ملتزمة حديث الالتزام وكل شاب حديث الالتزام يعني كل بنت هل انت لغاية الوقت وانت ماشية في الشارع لما شاب بيعكسك هل بتبصيله على انه بيطعنك في شرفك وفي عفتك ولا انت لا ده ده يعني لسه والله في شباب عندهم نظر لغاية دلوقتي وهل الشاب لغاية دلوقتي لما يمشي ويشوف بنت متبرجة ماشية في الشارع هل قلبه بيميل اليها ولا بيشمئز من المنظر ولا من شدة نقاء قلبه ما بيشوفش حاجة اصلا ولا كأن في نساء في الشارع عايزين يا جماعة ما نعيش في وهم الالتزام يعني شاب اتصل بيا من فترة وكان يعني يعني بأول اول كلامه انا انسان ملتزم الحمد لله والتزمت و- و- وقعد يحكي مشاكله فبدأت استدرجه في الكلام فوجئت ان هذا الملتزم لا زال حتى الان معاصي بديهيات مقيم عليها ولا يعتبر انها معصية ما زال هذا الشاب الملتزم حتى الان همه الاول والاخير هو الدنيا ما زال هش- هذا الشاب الملتزم حتى الان يعني شلة السوق القادمة هم اصحابه اللي رايح جاي معاهم ما زال هذا الشاب الملتزم حتى الان بيكلم بنات هل ده ملتزم ولا عايش في وهم الالتزام مش عايزين مش عايزين يا جماعه نعيش في وهم الالتزام دي اول نقطه النقطه الثانيه المهمه جدا غفله القلب عن الطريق الى الله الشاب اللي بيقعد شهرين كاملين ايام الامتحانات قاعد في بيته طب انت يا ابني ما بتحضرش دروس ما بتسمعش شرايط يقول لك ما فيش وقت يا اخي الكريم ده الواحد لو دراعه اتجب الشهرين بيجي يفك الجبس يلاقي دراعه ما بيتحركش بعدها وبيروح لبتاع علاج طبيعي عشان يعرف يحرك ايده انت لما تجبس قلبك شهرين في الدنيا ومفيش اي تليين خالص ولا اي تجديد لمخازن الايمان في قلبك قال طب انت عايز بعد شهرين تلاقي قلبك شكله ايه ولا الشاب اللي يقول لك هطلع اسبوع مصيف اول الاجازه وارجع ان شاء الله وابقى كويس تضمن ان قلبك وانت رايح زي قلبك وانت راجع تضمن ان انشراح صدرك للدين وانت رايح زيه وانت راجع ازاي يا جماعه يجب الا تغفل عن قلبك ولا لحظه جهد قطع الطريق الى الله يجب الا يتوقف ولا يوم مهما كانت الظروف اللي وراك ما- مش قادر تيجي الدرس اسمع شريط في بيتك مش قادر تسمع شريط في بيتك صلي ركعتين قيام ليل انما مفيش حاجه يا جماعه اسمها جهد قطع الطريق الى الله يتوقف ابدا النقطه الثالثه عدم الامن من عقاب الله او عتاب الله يعني ايه عدم الامن من عقاب الله يعني شوفوا قول بلال بن سعد رضي رحمه الله حينما قال رب رجل يأكل ويشرب ويضحك وهو في كتاب الله من وقود النار من الايات اللي بترعب الواحد لما يجي يقرأها في القرآن في قصة سيدنا لوط قول الملائكة لسيدنا لوط وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الناس دي هتهلك الصبح شوف الاية اللي بعدها وجاء اهل المدينة يستبشرون جايين بقى ده في ضيوف ل- للوط اما إن شاء الله. جايين يستبشرون ده انتوا اتحكم عليكم من فوق سبع سماوات بالاعدام خلاص ما هماش عارفين يا جماعة ممكن شاب الوقت بيراود نفسه على الانتكاس وبينه وبين اجله ولقاء الله ايام والله حصلت كان شاب في قرية مجاورة وكان ملتزم جدا ومقبل جدا في الالتزام فجأة نتيجة بعض الضغوط اللي مرت عليه بدأ هذا الشاب ينزل ينزل ينزل ينزل لغاية ما بقى يمشي في الشارع لابس البادي كده وحاطط ال- السيجارة في بقه قاعد ينفخ ويطلع الدخان ولا خلاص عازم عازم على الا يعود ثلاث ايام بالظبط وجاء خبر فلان مات وشاب اخر وكان بيشتغل يعني ايه في فرقة من فرق الحفلات دي وكان اللي بي يعني بيتابع هذا الشاب ومهتم بيه دكتور عبد الرحمن الصاوي اللي هو بيدي درس الخميس كل اسبوع فيعني هذا الشاب التزم وبرضه نتيجة الفتن والضغوط بدأ ينزل رجع تاني وكل المحاولات من اجل ارجاعه بقت بالفشل فجأة فلان مات ما تضمنش ما تضمنش انك انت في لحظة تلقى الله سبحانه وتعالى على ما انت عليه الان من العمل وعلى ما انت عليه الان من العمل وعلى ما نحن عليه الان من التقصير ما نضمنش يا جماعة في حين ان ممكن واحد يلتزم الوقت قبل ما اجله يجي بيومين ثلاثة البنت اللي حضرت درس لاحد المشايخ عن الحجاب وكانت متبرجة تابت الى الله في المسجد خرجت وهي لابسة حجاب عربية خبطتها على باب المسجد ماتت هي دي شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل معاها ايه ما هو يا جماعة ما تأمنش من مكر الله ابدا ابدا انت ممكن يبقى بينك وبين اجلك ايام وللاسف الشديد تنتكس قبل هذه الايام فيعني احيانا بيحصل ان الواحد ينتكس قبل اجله بايام واحيانا بتحصل ان الواحد يتوب الى الله قبل اجله بايام بل قبل اجله بيوم واحد زي قصة مين توبة قاتل الماء تاب الى الله قبل اجله بيوم واحد مات وهو في الطريق الى القرية حتى ما, حر... ما... ما حصلش القرية يعني يمكن قبل اجله باقل من يوم كمان فالمقصد ان دي ملاحظات سريعة عايزين الوقت ان شاء الله ندخل في موضوع الليلة وهو موضوع في غاية الخطورة يا جماعة يعني زمان شغل الناس جدا جدا إيه، ازاي نحول التراب لذهب يا عصور قضتها البشرية ازاي نحول التراب لذهب وابحاث يعني ايام زمان بقى على قدهم و... عارفين يا جماعة الناس كانت عايزة تحول التراب لذهب ليه عشان تختنى طبعا تعرفوا ان فعلا رغم ان جهود البشرية كلها فشلت في هذا الا ان في شيء بيحول التراب لذهب عارفين هو ايه الاخلاص الاخلاص بيحول الجماع لذهب الاخلاص بيحول الاكل والشرب لثواب بتاخد بيه قصور عند الله في الجنة الاخلاص بيحول التراب لذهب يا جماعة عايزين نتكلم الليلة عن الاخلاص واللي هيخلينا نتكلم الليلة عن الاخلاص حاجتين في غاية الخطورة الحاجة الاولانية خطورة قضية الرياء انها حاجة خطيرة جدا لازم ننتبه لها انتباه شديد الحاجة التانية ودي الاهم ان مفهوم الاخلاص عندنا قاصر الاخلاص مش مجرد ركعتين صليتهم لله ومشيت وروحت مش ده الاخلاص يا جماعة الاخلاص اكبر من كده بكتير جدا خطورة قضية الرياء يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول آية في غاية الخطورة أيود أحدكم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات أنا فاكر أول مرة كنت بقرأ الآية دي في حياتي فيا أي والله يا رب كل ما أقرأ جملة أي والله يا رب تجري من تحتها الأنهار آه يا رب اديها لي يا رب له فيها من كل الثمرات يا رب اديها لي يا رب فجأة وأصابه الكبر قال لك وله ذرية ضعفاء قال لك فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ايه ده الراجل ده عشان ينبو عنده روضة ويعني جنة بهذا المنظر فيها من كل الثمرات لابد ان يتعب فيها قوي ولابد ان فنى حياته عشانها ولابد ان ضحى عشانها بوقته وبجهده و و و واما كبر واحتاجها وكان لسه عنده ابناء ضعفاء جت نار كلتها عارفين ده مثل لايه للمرائي اللي بيطلع روحه في العمل الصالح بيطلع روحه في, في كل الاعمال الصالحة اللي ممكن تتخيلها وتتصورها ولكنه مرائي يجي يوم القيامة هيموت عشان ثواب عمل من هذه الاعمال مفيش الجنة اتقلبت نار ايود احدكم ان تكون له جنة في الاخر فاصابها اعصار فيه نار الجنة اتقلبت نار يا جماعة وعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لا يقدرون مما كسبوا على شيء فيعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا ابو هريرة دخل سيدنا ابو هريرة المدينة مرة فجاء احد التابعين لقى ناس ملفوفين حواليه من هذا ابو هريرة فذهب اليه واقسم عليه ان يحدثه بحديث عقله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشغ ابو هريرة نشخة واغمي عليه يعني شهق شهق واغمى عليه ثم افاق وقال لاحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله ثم نشغ نشغة واغمى عليه اغمى عليه تاني ليه الحديث ده فيه ايه ايه اللي مرعب في الحديث للدرجة دي ثم قام وقال لاحدثنك حديثا سمعته من رسول الله ثم نشغ نشغة واغمى عليه في ايه يا ابا هريرة في ايه يا جماعة الحديث ده بيقول ايه تصوروا الحديث بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعت الخلائق يوم المحشر نزل لهم رب العالمين و... وجميع الخلائق جاثين على ركبهم حتى يقضي بينهم فاول من يقضي الله بينهم ثلاث رجل تعلم القرآن ورجل انفق في سبيل الله ورجل قاتل في سبيل الله واحد قاتل واحد انفق واحد كان عالم في القرآن تخيلوا يا جماعة مش اول من يقضى بينهم يوم القيامة فاسق ومنافق وكافر لا ده قارئ ومقاتل مجاهد ومنفق فيأتي الله سبحانه وتعالى بقارئ القرآن فيقول له ألم أعلمك من آياتي التي أنزلتها على عبادي فيقول نعم يا رب فيقول الله فماذا عملت فيما علمت فيقول قمت به آناء الليل وآناء النهار يا رب ده أنا كنت ليل نهار يا رب قاعد أعلم الناس القرآن فيقول الله له كذبت وتقول وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله بل ليقال قارئ وقد قيل مالكش حاجة عندي طب والمنفق يقول له يا رب انا لما اخذت مالك يا رب تصدقت ووصلت رحمي كذبت وتقول الملائكة له كذبت بل انفقت ليقال جواد وقد قيل طب والمقاتل ليقال شجاع وقد قيل الله اكبر اولئك اول من تسعر بهم النار يوم القيامة تخيلوا يا جماعة تخيلوا حد مننا لما سمع الحديث ده حصل له اللي حصل لابو هريرة ان هو شهق وكاد يغمى عليه من شدة الرعب تخيلوا انك ان ان, إن الراجل ده ده الراجل ده ده يعني مفيش حد مننا عمل واحد حاجة من الثلاثة اللي الثلاثة دول عملوه محدش منا وصل للمستوى ده فاذا كان دول اول من يقضى بينهم يوم القيامة وخدوا بالكم اشمعنى دول اول من يقضى بينهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق عارفين ليه عارفين ليه لان يوم القيامة لما القيامة بتقوم والاهوال بتتضح للناس كل واحد بيبدأ يفكر طب انا هقول ايه ده يحضر حجة وده يحضر حاجة يقولها وده يفكر كل واحد فكره انه يضحك على ربنا يوم القيامة فربنا اما يوريهم دي كأنه بيقول لهم ما حدش هيضحك عليا كل واحد يوفر على نفسه اذا كان دول ما ضحكوش عليا انتوا هتضحكوا عليا رسالة ترجمتها ان كل واحد خلاص كل واحد ييأس كل واحد امامه عمله عمله هو الحسيب عليه في هذا اليوم سبحان ربي الرياء يا جماعة من اخطر من اخطر الصفات اللي ممكن ينهار بسببها اي عبد امام الله في الدنيا والاخرة اربع فضايح مستنية المرائي فضيحة في الدنيا وفضيحة عند موته وفضيحة يوم القيامة وفضيحة في جهنم فضيحة في الدنيا من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به رأى الله به عارفين يعني ايه يعني ربنا خلى فرجة سمع الله به يعني فضحه فضحه ليه كان جالي احد الشباب وكان يعني في احدى الجمعيات ويعني كان في يعني ناس معينين كده في الجمعية هم بيتنافس مع ناس معينين على المراكز بتاعت الجمعية ففي واحدة منهم ظن يعني من الطرف الاخر ظن ان هذه الفتاة يعني يجب ان ايه البنت دي مش ملتزمة ومش كويسة واخلاقها مش كويسة ولازم ان ايه اعمل فيها حاجة معينة اطردها بيها من الجمعية فبعت رسالة لواحد مؤثر في قرارات الجمعية رسالة سرية جدا يحثه على ان البنت دي لازم تتطرد فجاي يشتكي لي فبيقول لي انا بدل بدل ما اضرب على الزرار اللي يبعتها لي ضربت في الكمبيوتر بعت الايميل لكل المشتركين في الجمعية الواد جاي مبهوت طبعا بعت الايميل لكل المشتركين ده اتفضح اتفضح بيقول لي ازاي ده انا قلت له اصل نيتك مش لله اصل انت عملت عمل الدنيا تبتغي به عملت عمل الدين تبتغي به الدنيا انت ظاهريا بتعمل كده عشان الاخلاق انما حقيقة عشان المركز عشان لما تشيلها من طريقك انت اللي تاخد المركز فيا جماعة مفيش حد ابدا بيضحك على ربنا مفيش حد يتبلغ اهداف الدنيا ربنا ما بيتاخدش واسطة ولا بيتاخد وسيلة انك توصل بيها لاهدافك ابدا ولا يفضحك وفضيحة عند الموت ازاي الفضيحة اللي عند الموت وان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يفضل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس يعني الناس شايفاه راجل صالح وهو مرائي شوفوا ربنا بيعمل ايه في الاخر فيعمل بعمل اهل النار فيموت فيدخلها ربنا يأبى انه يموت والناس معتقدة انه مخلص هو مرائي يفضحه بانه يسيء خاتمته عشان كده لو شفت واحد سائد خاتمته وكان عبد صالح يعرف ان هو ما كانش صالح ولا حاجة ده كان مرائي اما تشوف فنان مات في اوضه الزنا والمخدرات ربنا ب... الموت من الوسائل اللي ربنا بيفضح بيها العبد عند الموت الخاتمه يا جماعه الخاتمه اللي ربنا هيختم بيها لينا يا ترى ربنا يختم لنا باي خاتمه على حسب اخلاصك او على حسب رياك وفضيحه ثالثه يوم القيامه على رؤوس الخلائق ما من عبد يقوم قومه رياء وسمعه الا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه يوم القيامة والفضيحة الرابعة للأسف في جهنم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم يترمي كده زقل كده في جهنم فتنضلق أقطاب بطنه أمعاء بطنه تنفجر أمعاء تخرج من بطنه فيجرها في النار كما يدور الحمار في الرحى يفضل يلف في جهنم وقاعد ي... أمعاؤه يعني أمعاؤه بتدلدل وراه كده اهوت كأن حمار بيدور في رحى والعياذ بالله فيجتمع إليه أهل النار مالك اهل النار مسؤولين مبهوتين ده كان الشيخ فلان ده كان الاخ الداعية فلان الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ده واحد من الاخوة المجتهدين جدا بقى يا جماعة ده واحد من اللي كمان ما كانش اجتهاده على نفسه ده كان داعية الى الله الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال بلى ولكن كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه شايفين كلمة ابن عباس ولا حال قلبك اذا حركت الريح بابك وانت على الذنب اعظم عند الله من الذنب العبد جوه بيته بيعمل ذنب معين عادة سرية ولا ولا ولا وقامت الريح محركة الباب اتقالوا ان في حد هيكتشفه اترعب اترعبت لما عرفت ان واحد هيشوفك اترعبت والله مطلع عليك ما خفتش عليه اعظم عند الله من الذنب عشان كده كان شيخ الاسلام تيمية كان بيقول في حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة كان بيقول اذا كانت الملائكة وهي مخلوق لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب فكيف بمعرفة الله الخالق ان تدخل في قلب فيه صور الشهوات وصور التعلق بالمخلوق اذا كان قلبك فيه خوف من ده وحب لده وتعظيم لده ورجاء لده وفي وفي وفي وفي ازاي معرفة ان لا تدخل قلبك ازاي لا يمكن تدخل قلبك ابدا لا يمكن يا جماعة فلازم ان احنا نعرف خطورة قضية الرياء خطورة قضية الرياء ان المرائي ده عايز يرضي الناس ربنا يسخط عليه الناس ويسخط عليه الله كمان والعكس للانسان المخلص كان احد السلف القاسم بن محمد كان دايما يبص لعبد الله بن المبارك ويقول بماذا فضل علينا هذا الرجل الراجل ده الشهرة الرهيبة بتاعته في العالم الاسلامي كله بسبب ايه ان كان يصلي فانا نصلي وان كان يصوم فانا نصوم وان كان يحج فانا نحج وان كان يغزو فانا نغزو ايه اللي فضل بيه علينا عبد الله بن المبارك عشان كل خلق ربنا يحبوه عشان ربنا يرضى له القبول في الارض يقول فبينما كنت معه في سفر في الشام وكنا نتعشى في بيت اذ انطفأ القنديل النور اطفى فلما عاد القنديل نظرت اليه فاذا لحيته قد ابتلت من الدموع شايفين يا جماعة اول ما النور اطفى الحال اللي بينه وبين الله طلع انهمرت الدموع من عينه الاخلاص يرفعك الاخلاص يف... يعني يعني سبحان رب الواحد ساعات يبص كده الداعية ده افصح من ده طب ليه ده هو الاشهر الكتاب ده احسن من ده طب ليه الكتاب ده هو الاشهر العالم ده اعلم من ده طب ليه الاقل علما هو اللي الناس بتحبه اكتر اخلاص يا جماعة الاخلاص البقاء للاكثر اخلاصا اخلاصك مع الله سبحانه وتعالى ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلمن اقواما من امتي الحديث ده مرعب يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء جبال حسنات فيجعلها الله هباء منثورا الله اكبر فالصحابة اترعبوا قالوا صفهم لنا يا رسول الله جليهم لنا يا رسول الله دول مين دول يا رسول الله قال له ده, ده حاجة ترعب فقال هم منكم ويأخذون من الليل ما تأخذون غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كلمة اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي عايزين ناخدها يا جماعة نقف قدامها مين فينا شاب جاي يقول لي انا قعدت قدام النت كده وانا بشيت هو بيشيت في الدعوة المفروض لقى بنت دخلت دخلوا على على يعني شفت لوحدهم كده في الشات بيقول بعد ربع ساعة فوقت قلت انا بعمل ايه اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اذا خلوا قدام الناس متشجع والدنيا ماشية ومية انما بينك وبين نفسك اي معصية تعرض عليك تقع فيها هو ده الانسان المرائي بل من اخطر ثمار الرياء الانتكاس الانتكاس اه اصل في شباب بيدخلوا الدين وهو عايز يرضي ربنا بس عايز حظ نفسه خدوا بالكم الحته دي كويس جدا انا عايز طريق ربنا بس افضل ليا حظ نفسي في الموضوع فلو ما لقاش حظ نفسه في الالتزام هو داخل عشان الراحه النفسيه عشان السعاده النفسيه عشان وعشان وعشان داخل عشان مشاكل عنده عايز تتحل لما ما يلاقيش حظ نفسه يرجع يبدا الاول يتلفت كده يعني يقول لك ان الغزال اسرع من كلب الصيد ولكن الغزال لما بيحس بالكلب وراه يفضل يبص وراه يبص وراه كل شويه يبص وراه فالبص يعطله يقوم الكلب لحقه فالشيطان يلحقه هو ماشي لانه قاعد يلتفت للدنيا كتير فده بينتكس يا جماعه بيبدا الاول ان هو يبدا يا يبدا يستثقل الالتزام ويبدا انا بين استعجلت ولا ايه لا انا ما استعجلتش الالتزام ده جميل جدا وكل حاجه بس انا يعني هريح نفسي شويه انا هبعد شوية واريح نفسي كده وهرجع والله هو عارف انه مش هيرجع هرجع بس اما اريح نفسي يبدأ ينزل في النكسة التانية والخطوة التانية تبدأ الصلاة نفسها تبقى تقيلة يبدأ الدنيا بقت جميلة والبنات رجعت جميلة والشهوات رجعت جميلة والشرايط بقت حاجة وحشة قوي انه يسمعها كده مش طايق يسمعها يدخل للمرحلة التالتة الانتكاس الداخلي من بره الاخ فلان لسه ولكن من جوه خلاص بقى زيه زي زمان تماما وعينيه زي زمان تماما وقلبه شهواته زي زمان تماما لغاية ما يدخل في المرحلة الاخيرة الانهيار اللي هو الانتكاس التام فالانتكاس ليه لانه في الاول ما هوش مخلص لله في التزامه الرياء يعني الرياء هيدمر دينك وهيدمر دنيتك وهيدمر اخرتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى الرياء لن يظهر لك حسنة واحدة العبد ممكن يعمل عمل صالح يكتب له في ميزان الحسنات سبعين ضعف فلا يزال هو الشيطان هيسيبك الشيطان يفضل وراه فقعدة حلوة كده مع مجموعة من الاخوة يقوم يقول ده انا والله مرة عملت كذا انتقل من ديوان السر لديوان العلن السبعين ضعف تسعة وستين منهم راحوا بقى له عمل واحد بس عمله الشيطان هيسيبك لا والله ما هيسيبك يفضل وراك في مرة من المرات تحب انك تفتخر بهذا العمل بقى قدام الناس ينتقل من ديوان الحسنات العلني الى ديوان الرياء فتعاقب عليه امام الله سبحانه وتعالى شايفين يا جماعة شايفين الرأي ممكن يوصل لايه المراي ده انسان غبي جدا المراي ده انسان بيطلع روح وفي الاخر بياخد ايه بياخد ايه انتوا عارفين المراي ده عامل زي ايه عامل زي واحد مسافر سفر طويل فقام جاي محضر خمسين شنطة سفر كبار تخيل انت هتشوف واحد معاه خمسين شنطة سفر هتقول ايه ده الراجل ده هيجوع لا يمكن هيعطش لا يمكن هيتعب لا يمكن عارفين الخمسين شنطة ملاهم ايه ملاهم رمل وتراب طب ده لما يجوع الرمل هينفع معاه لما يعطش اهو المرائي كده قتل نفسه في العمل الصالح ولكن كله تراب كله هباء منثور بعد كل التعب ده الركعتين دول كانوا هينوروا لك قبرك لو انت مرائي ولا هيعملوا لك اي حاجه في قبرك اصل انت وقفت كده تصلي لربنا قام جاي واحد صاحبك دخل المسجد ساعتها بدات بقى تعدل ركوعك وتعدل سجودك وتعدل نفسك ضيعت الركعتين دعوتك الى الله كانت تخليك ملك من الملوك يوم القيامه ولكن كنت مراء ما تلفوا حواليك اصحابك و... وبداوا يمدحوك بقى وي... ويفرحوا بيك ويحبوك ويسمعوا كلامك بدا يدخل في قلبك عقد نفسك ضيعت نفسك جيت يوم القيامه قزم من الاقزام ده انا كنت بدعو الى الله مالكش حاجه عندي مالكش حاجه عندي كل ده بسبب الرياء المرائي ده يا جماعه احيانا واحد بيعمل جريمه في دقيقه يقع ياخد فيها 25 سنه مؤبد المرائي ده بيعمل العمل في دقيقة رياء ممكن ياخد بقى عشرات السنين في جهنم لانه ذنب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى كان عابد من عباد بني اسرائيل في احد روايات بني اسرائيل وقصص بني اسرائيل سمع ان في شجرة بتعبد من دون الله فراح عشان يقطعها وهو متحمس ازاي الله يعبد في, ال... في يعبد اي حاجة من دونه في الارض فذهب فالشيطان طلع له في الطريق قال له الى اين قال له الى شجرة كذا التي تعبد من دون الله قال لا مش هسيبك توصل لها فتصارع الراجل الصرع الصالح صرعه الشيطان جه صرعه تاني صرعه الشيطان جه صرعه تالت صرعه فالشيطان عرف انه مش هيقدر عليه ليه لانه مخلص فقال له طب بص ساضع لك ثلاثة دراهم تحت سجادتك كل يوم هسيب لك ثلاث دراهم كل يوم واسكت قال له تسيبهم اه انتوا فاكرين يعني فكركم ان الراجل هيوافق كده ببساطه لا طبعا الثلاث دراهم دول انا ممكن اتصدق بيهم في سبيل الله وممكن استخدمهم في الدعوه الى الله وممكن استعين بيهم على طاعة الله ما هو لازم بقى يضحك على نفسه خلاص انا موافق الشيطان اول يوم حط له تاني يوم حط له تالت يوم مالكش حاجة عندي فقام واخد الفاس وطلع على الشجرة انا لازم اقطع الشجرة الشيطان طلع له في الطريق الى اين الى الشجرة تصارع صرعه الشيطان تصارعه تاني الشيطان صرعه تالت الشيطان صرعه فقال له قد كنت لا تقدر علي فما بالك الان تقدر علي قال لانك كنت في اول مرة تريد ان تقطعها لاجل الله اما الان فلاجل الثلاثة دراهم الاخلاص طول ما انت على الاخلاص انت معان من الله طول ما انت في الرياء انت مش معان من الله المجاهدين الافغان كان ربنا بيورينا ايات فيهم تزلزل الحجر لما بدأت الجهاد ينتقل من في سبيل الله الى في سبيل المركز والسلطة و و حصل ايه يا جماعة كل ده راح كل ده بقى هباء منثور لان الاخلاص راح للأسف الشديد النقطة اللي يعني يعني مضر الرياء خطيرة ولكن النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها النهاردة الاخطر من كل ده يعني ايه اخلاص يا جماعة يعني ايه اخلاص يعني الواحد لو يقدر انه يقف وهو بيتكلم في النقطة دي عشان يقدر يوصلها يعني ايه اخلاص يا جماعة الاخلاص ده مش كلمة سهلة ابدا شوفوا اهل الدنيا عندهم الاخلاص ده يعني ايه يعني واحدة مخلصة لزوجها يعني لو مسافر وجالها واحد اداها مليون جنيه عشان تخونه ما ترضاش ابدا ابدا وتحفظه وتخدمه طب واحدة مخلصة لخطيبها لو تقدم لها واحد معاه خمسين دكتوراه ومعاه مليون جنيه اه هو ده اللي هتجوزه لو قعد 20 سنة طب يعني ايه واحد مخلص لوطنه لو دولة معادية عرضت عليه مليون جنيه عشان يخون وطنه ويسرب اي معلومات لا ابدا يعني ايه ارض خالصة لي الارض دي خالصة ليا يعني الارض دي متفدان مفيش فيها ايراد لغيري يعني ايه اجير خالص ليا يعني بيشتغل عندي لوحدي ما يشتغلش عندي النهارده ويقول لي معلش في واحد اشتغل عنده شوية تاني واجيلك هو ده الاخلاص يا جماعة انك تبقى خالص لله يعني ايه واحد مخلص لدعوته يعني دعوتي دي حياتي يعني دين ربنا ده حياتي يعني انا عايش عشان الدين ده وبضحي عشان الدين ده وبجاهد عشان الدين ده الاخلاص ان قلبك يخلص من كل شائبة يخلص من كل تعلق بمخلوق يخلص من كل شيء الا الله سبحانه وتعالى عشان كده كلمة لا اله الا الله اسمها كلمة الايه الاخلاص ليه لان لا اله الا الله يعني ايه يعني لا مفيش حد بيمنع الا الله ولا حد بيعطي الا الله ولا حد عظيم الا الله ولا حد يقدر انه يجيب ضر او نفع الا الله ولا حد يقدر يهيمن على الكون الا الله فلما توقن بكده قلبك يبقى خالص لله لوحده عشان كده اسمها كلمة الاخلاص حتى لا اله الا الله حد منكم كده ينطقها يعني شوفوا انا اقول لا اله الا الله هتحسوا ان شفايفي ما بتتحركش لان كلمة اخلاص فمن كتر الاخلاص اللي فيها الشفايف ما بتتحركش ابدا بتتفتح فتحه بسيطه بس بحيث انك ممكن تقولها مليون مره وكل اللي حواليك ما يعرفوش انك بتذكر الله لانها كلمه الاخلاص كلمه الاخلاص لفظا ومعنى بحقه حقيقي الاخلاص يعني ايه الاخلاص معنى كبير مش هنقدر ان احنا ن... يعني نجيبها هنجيبها واحده واحده كده الاخلاص شوفوا قول سمعت يعني كنت بقى يعني رايح درس من عده ايام فسمعت الامام في صلاه المغرب بيقرا قول امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني حسيت يا جماعة ان, إن الكلمة دي مليانة اخلاص قوي رب اني نظرت لك ما في بطني عمرك ما تقدر تنذر اللي في الواحدة تنذر اللي في بطنها الا لو كانت نظرت نفسها اصلا عارفين يعني ايه نظرت لك ما في بطني يعني يا رب انا ليك وكل حاجة غالية عندي ليك انا كل حياتي ليك وكل حاجة املكها ليك يا رب انا بتاعك يا رب انا ملكك اعمل فيه اللي انت عايز نظرت لك ما في بطني محررا محررا يعني ما فيش قيود بتشدها للدنيا يعني ما فيش اغلال ولا شهوات ولا شبهات ولا امراض قلوب بتشدها بعيد عن ربنا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ما انتش قادر تعالى درس مش قادر تعالى نقوم الليل مع مش قادر تعالى نسمع مش قادر ما انتش قادر امال ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى رحلة في مصيف جريتم ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى مباراة في استاد القاهرة الساعة 10 بالليل من 9 الصبح تبقوا هناك ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى خارجة ولا فسحة ولا قاعدة جاري على طول ليه لان القلب مش طالع لله القلب تحت مشدود للارض محررا فتقبل مني اخطر قضية بتشغل كل انسان مخلص قضية القبول اذا كان قلبك خايف على قبول عملك يبقى انت مخلص ازاي ده اللي بيقدم رسالة ماجستير بيبقى مرعوب احسن ايه ما تقبلش ليه يقول لك فيها مواصفات معينة مش موجودة ما تقبلش لا لا لا بلاش رسالة ماجستير البطاطس اللي بيوردوا بطاطس لامريكا لها مواصفات لو مش موجودة يرموها في البحر اذا كان البطاطس لها مواصفات يبقى الصلاة ملهاش مواصفات يبقى قيام الليل ملوش مواصفات يبقى حفظ القرآن وقراءة القرآن ملهاش مواصفات يا جماعة الاخلاص اهم مواصفة اهم صفة من صفات العمل الصالح حتى يقبل اي ملك لو رحت تديله هدية تديله هدية وتمشي سلام عليكم ولا تقعد مرعوب احسن لا يقبلها ويا ترى قبلها ولا ما قبلهاش يا ترى وافق عليها ولا ما وافقش عليها ملك ملك وانت عبد حقير رايح تقدم له هدية مين فيكو خايف ان صلاة المغرب اللي صلناها الوقت ما تقبلش عند الله مين فيكو خايف ان ركعتين السنة اللي صلناهم الوقت ما يقبلش عند الله هو ده المخلص هو ده المخلص يا جماعة اللي غير كده يبقى يخاف على اخلاصه يخاف فعلا والله يا جماعة هو مخلص ولا لا فالاخلاص يعني ابدأ وسع مفهومه كده واحدة واحدة ده بتقول له واني اعيذها بك وذريتها ايه من الشيطان الرجيم عارفين يعني ايه ما يبقاش فيها جزء لغيرك يا رب تبقى بتاعتك انت لوحدك تبقى كلها ليك يا رب هو ده يا جماعه الاخلاص ان بقيت خالص مخلص ليك يا رب انا بتاعك يا رب اعمل فعل اللي انت عايزه نبدأ نطلع خطوة تانية نلاقي خطوة تانية في فهم معنى الاخلاص الكلام ده مهم جدا يا جماعة في اخر سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اربع عواميد بيقوم عليهم بناء الاخلاص احنا بننشن في صلاتي دي ركعتين بس طلعوا اخلاص خلاص انا مخلص لا فين محياي وم... فين حياتك لله فين موتك لله موتي لله زي النبي كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم موتوا عبادة زي سيدنا يعقوب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ها بيحتضر اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد وبيموت بيدعو بنيه وبيموت بيدعو الى الله زي قاتل الماء لما جاله الاجل وقف الطريق فاخذ ينزح بصدره الى الارض التي فيها القوم الصالحين بينزح بصدره من شدة اخلاصه في التوبة الى الله زي حبيب النجار في سورة ياسين اني امنت بربكم فاسمعون قتلوه قيل ادخل الجنة مات وهو يدعو الى الله قتل وهو يدعو الى الله انت موتك عبادة لله انت لو حياتك عبادة لله يبقى موتك عبادة لله لو حياتك كلها لله هيبقى موتك لله ولكن احنا حياتنا لله يا جماعة احنا مذاكرتنا لله احنا عايزين نسأل نفسنا السؤال المهم ده جدا هل عملك خالص لله الجنيه ونص بتوع التاكسي اللي انت ركبتهم وجيت بهم المسجد الليلة انت مستحضر فيهم نية الاشارب اللي انت لبستيه النهاردة بتستحضري فيه نفس النية اللي اول يوم لبست فيها لبست فيها الخمار او النقاب السواك اللي انت استعملته قبل الصلاة استحضرت فيه اول نية استعملت فيها سواك استعملنا كمان البنطلون اللي كويته لابوك الصبح لما قالك كوي نيتك كانت فيه ايه المطبخ اللي شطبتيه لوالدتك امبارح بالليل نيتك كانت فيه ايه نومك ايه صفحة المذاكرة اللي ذاكرتها قبل ما تيجي نيتكم فيها ايه يا جماعة نيتنا ايه في اكلنا ولبسنا اصعب حاجة تخلص فيها المرأة لبسها هل لبسك لله هل التونيك اللي انت لابساه ده لله ولا لنفسك هل البنطلون اللي انت لابساه لله ولا لنفسك هل البرفان اللي انت حاطاه لله ولا لنفسك اسألي نفسك لو بتشتغلي لحساب ربنا يبقى انت انسانة مخلصة او للحساب اللي عند ربنا لو بتشتغلي لحساب نفسك يبقى خلاص يبقى منين نزعم من الاخلاص يفضل الاخلاص يزيد مف... في مفهومنا يا جماعة لما ندخل اكتر ونبدأ يعني يعني يعني ندخل بقى في مفهوم خلوص القلب لله يعني ايه خلوص القلب لله ان قلبك يبقى بتاع ربنا يعني ايه قلبك بتاع ربنا عارفين يا جماعة لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه ايه فانه يراك انتوا معايا ولا مش معايا معايا ولا مع الله مع الله طب خليكم مع الله بقى اللي مع الله يخليه مع الله واللي معايا يركز معايا احاول انا وهو ناخد بايدين بعض ونوصل لله ان شاء الله يعني يا جماعه الكلام معلش صعب ولكن كلام والله في غايه الخطوره كلام مهم جدا يعني ان تعبد الله كانك تراه امتى لما تشوف اللي, اللي امرك بالامر نشاطك يزيد يعني الراجل سافر بره في الخليج يشتغل فشغلوه في الفاعل فطلعت روحه فمرة خلاص ما عادش طايق قام واخد جنب وقام مطلع من جيبه صور ولاده فبص لها كل التعب اللي عنده راح وقام اشتغل اشد مما كان لانه افتكر انه بيشتغل عشان اولاده اصبر عشان اولادك اصبر عشان تبني لهم بيت يبقى امتى كانك ترى تزود العمل لما يكون في حب يا جماعه لما يكون في حب او يكون في تعظيم طب امتى بقى فان لم تكن تراه فانه يراك امتى لما تحس ان اللي امرك بالامر شايفك تبدا تشغل في العمل ما هو انت دلوقتي موظف في الشغل والمدير نزل يفتش الملفات تطلع والوسط يتقطع مع المكتب ليه لانك نفسك انك انه يديك علاوه او خايف انه يديك جزء يبقى الخوف والرجاء او الشغاله قاعده تمسح في البيت صاحب البيت دخل بدا الدعك يشتغل في البلاط ليه لانها خايفه انه ما يديهاش فلوس وبنفسها ان هو يزود لها الفلوس يبقى الخوف والرجاء يبقى ده الحب والتعظيم والخوف والرجاء لو انا وقفت اصلي ركعتين لله وانا قلبي مليان حب وتعظيم وخوف ورجاء هيبقى زي اي واحد تاني مفيش في قلبه المشاعر دي عايز اقول ايه عايز اقول ان لو حب الحب اللي في قلبك كله بقى ربنا بس والتعظيم اللي في قلبك كله بقى ربنا بس والخوف اللي في قلبك كله بقى ربنا بس والرجاء اللي في قلبك كله بقى ربنا بس انت كده بقيت خالص لله بقى في خلوص لله سبحانه وتعالى عارف اما واحد يعني راح لعشرة دكاترة يوم واحد يقول له شايف الدكتور ده اه ده اكبرهم لو قال لك حاجة اسمعها اي حد تاني يقول لك اي حاجة وتسمعها يبقى ايه اوعى تسمع الا لده اهي دي واخلصوا دينهم لله ما تسمعش لاي حد غير ربنا اوعى يا ابني تسمع لحد غير ربنا اوعى يا اختي تسمع لحد غير ربنا والله يا جماعة والله ما حد يريد مصلحتنا غيره ولا حد يعلم مصلحتنا في الدنيا والاخرة غيره يبقى نسمع كلام غيره ليه يبقى كل حبك وتعظيمك ومشاعر قلبك لله لوحده بس طب لما يزيد الموضوع اكتر بقى شوفوا الكلمة دي الاخلاص هو ان تتحول الى ملكية خالصة لله انت تبقى ملكية خالصة لله قلبك مكتوب عليه وقف لله تعالى دماغك مكتوب عليها وقف لله تعالى عينك مكتوب عليها وقف لله ودنك مكتوب عليها وقف لله لسانك وقف لله ايديك مكتوب عليها وقف لله رجليك مكتوب عليها وقف لله انا وقف لله عيني وقف لله بتبص في الموضع اللي ربنا امرني ان انا ابص فيه من القرآن للتدبر في الخلق للبكاء من خشية الله للنظر للقرآن ودني كل جوارحك بقت بتاعت ربنا بس لما تبقى وقف لله انت بقيت ملكية خالصة لله سبحانه وتعالى يزيد الموضوع اكتر انتوا عارفين الاخلاص يا جماعة في لغة الناس العادية يعني ايه لغة البشر العاديين كلمة اخلاص دي يعني ايه يعني انك يكون لك هدف واحد في حياتك انت ليك هدف واحد في حياتك الله الله هو هدفك في حياتك وجهت وجهي للذي فطر السماوات الله هو الهدف بتاع حياتك طب ليه ربنا هو الهدف في حياتك طب ما ممكن اي حاجة تبقى تانية تبقى هدف لا يا جماعة والله مفيش حد غير ربنا يستاهل مين اللي يملك الثواب مين اللي يملك حل المشاكل اللي عندك مين اللي لما تتزنق هتقف على بابه مين اللي انت محتاج له اشد من احتياجك للنفس الله سبحانه وتعالى يبقى مفيش حد يستاهل انه يبقى مقصد ليك غير الله كنت بكلم طفل صغير كده لسه ما دخلش المدرسة كتير عن ربنا سبحانه وتعالى فمرة مسك ورقة مكتوب فيها الله قال لي انت عارف انا ايه اللي في قلبي ناحية الكلمة دي والله ما كان داخل المدرسة قال لي انت عارف انا ايه اللي في قلبي ناحية الكلمة دي انا حاسس انا اللي في قلبي ناحية الكلمة دي ما اقدرش اوصفه ابدا طفل صغير يا جماعة ولكن لما دخل في قلبه عظمة الله عبر بكلمة ثلاث ارباعنا عمره ما عاشها في حياته عمره ما عاش في حياته الله سبحانه وتعالى كنت اسمع حديث قبض روح ملك الموت لما ربنا في اخر الكون خالص قبل يوم القيامة يقول له يا ملك الموت موت يا ملك الموت فقلت سبحان الله هيكون حملة العرش هما كمان ماتوا قال لا طب مين اللي هيبقى شايل العرش هو الله محتاج حد يشيل له العرش هو الله محتاج حد يشيل له هذا الكون ف... يعني فعلا يا جماعه حاجه تخليك تحس يعني ايه قد ايه الله عظيم حتى حمله العرش ربنا مش محتاج لهم عشان العرش ده كل دي مجرد اسباب الله قدرته فوق كل هذه الاسباب سبحانه وتعالى فمعنى الاخلاص معنى واسع جدا يفضل يزيد يزيد يزيد لغايه ما الاخلاص يغلي ما عادش عندك فرق بين دين ودنيا عمر بن الخطاب مرة كان ماشي فوجد راجل عنده بيت كده طين فبيفتح فيه شباك فقال له عمر لماذا تفتح الشباك هذا يعني هذه النافذة فقال له لتدخل الشمس شوف سيدنا عمر بقى فقال له هل قلت لاسمع الاذان وسيدخل الهواء وستدخل الشمس يا اخي قول عشان ربنا يا اخي وهيدخل الهواء وهيدخل الشمس انت بتذاكر ليه لله قول لله واحد شاب يقول لي يعني ايه لله انا مش عارف يعني ايه لله انا مش قادر افهم لله يا اخي عشان ربنا عشان ما فيش حاجة تستاهل في الدنيا كلها انك تضيع لحظة في غير ذات الله سبحانه وتعالى الوقت لما تيجي تسأل طالب انت بتذاكر ليه يقول لك عشان ابقى ايه طبيب مسلم وانت عشان ابقى مهندس مسلم وانت عشان ابقى محامي مسلم لا يا جماعة الكلمة دي غلط الكلمة دي غلط انا بذاكر عشان ابقى مسلم طبيب وعشان ابقى مسلم مهندس وعشان ابقى مسلم محامي كان احد اخواننا كان يعني بيطلع الاول على الكلية بتاعته في كلية هندسة فكانوا عاملين رحلة للطلبة فقعد مع معيد بيتكلموا عن ربنا وفي الدين وفي الالتزام فالمعيد بيقول له لا بص بقى اصل هو الموضوع ايه ان لازم احنا عايزين المهندس المسلم فالكلام اللي انت بتقوله ده لا المهم المهندس المسلم يطلع فقام قال له طب بص معايا حضرتك بس على اخر الاتوبيس كده كان حوالي 20 مهندس مسلم قاعدين يطبلوا ويرقصوا مع بعض فبيقول له هو ده المهندس المسلم اللي احنا عايزين نخرجه فين المهندس المسلم فين يا جماعه احنا نضحك على نفسنا يا جماعه الاول مسلم لو بقيت مسلم اي ثغر دنيوي هتقف عليها تسد فيه فعلا علماء الفقه والعقيدة زمان كانوا علماء الطب والهندسة والفلك لانهم كانوا مسلمين بحق وحقيقي فده يا جماعة عشان كده الاخلاص يعني انت بتنام تلت يومك وبتذاكر تلت يومك وبتاكل ربع يومك طب وبعدين عارفين لو انتوا استح... لو احنا استحضرنا نيتنا في كل ده هنحقق قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليه لانك انت بقى نومك لله عشان اتقوى على طاعة الله وبقى اكلك لله عشان اتقوى على طاعة الله وبقى مذاكرتك لله بر والدين كفاية بر والدين يا اخي كفاية والله نية بر كفاية انك تسعد امك وابوك هي دي حاجة قليلة هي دي حاجة ما تستاهلش ان وسطك يتقطع مع المذاكرة ليل نهار فيعني يعني عايزين يا جماعة عايزين مفهوم الاخلاص عندنا يبقى شامل الانسان المخلص ده يا جماعة الانسان المخلص ده ما بيعاملش الناس اصلا ده بيعامل الله بس ما بيعاملش الناس الربيع بن خثيم من ائمة السلف قال لمراته احنا عندنا عزومة النهاردة مراته طبخت وجهزت وعملت الاكل وفرشت الصرفة السفرة والسلطات و و عزم مين راح عزم واحد مجنون من مجانين المدينة الربيع بن خثيم هو بيحط له الاكل في بقه ينزل الريالة على الاطباق فامرأته بعد ما مشت قالت له يعني لو قلت انها يعني هو ده اللي احنا معذبينه يعني ما كنت تكلفت كل هذا التكلف فلو كنت اعلم ما كنت تكلفت فقال ولكن الله يعلم يا جماعة اصل القضية ان الثواب ان انا اطعم بدام انا مؤمن ان الثواب ان انا اطعم الطعام مش هيفرق عند اللي بطعمه وزير ولا غفير مش هيفرق عند اللي بطعمه عاقل ولا مجنون لان انا عايز الثواب هو ده الاخلاص انا عايز الثواب ابو بكر الصديق مصطح ابن اثاثة اتهم عرض ابنته السيدة عائشة اتهم بنته في شرفها ومع ذلك يرجع يديله العطية اللي كان بيداله تاني ليه اصلا لو بديك عشانك عمري ما هديك لو شتمت بنتي ولا شتمتني انما بديك لاجل الله عشان كده لما واحد يجي يقول لي دلوقتي الناس ما عادتش تستاهل ده انا فلان بنته وهدني وفلان اكرمته وشتمني وفلان عملت له وعمل فيا يا اخي الكريم هو انت بتعمل كده لفلان ولا لله ده انا لو عملت لواحد خدمه وشتمني افرح لان ربنا بيديني الثواب كامل ومكمل كلمة شكرا بتاعته دي كانت تنقص من الاجر بتاعي عشان كده المخلص ما يستناش اجر ابدا يا جماعة ابدا السيدة عائشة جه للرسول عليه السلام شاهدية فالرسول قال لها قسميها يعني الرسول عليه السلام طبعا كل حياته للاخرة قسميها هدايا طلعها هدايا وصدقات فالسيدة عائشة لما كانت تقسمها لما يجي الخادم تقول له ماذا قال القوم قالوا ايه لما اديتهم اللحم قال جزاء بارك الله فيكم فتقول وهم بارك الله فيهم نقول مثل ما قالوا ويبقى اجرنا عارفين يعني ايه يعني قالوا لي شكرا اقول لهم شكرا عشان ما ينقصش ولا حسنة واحدة من الثواب كلمة شكرا ممكن تنقص ثوابك اه تنقص ثوابي انت ممكن تنقص ثوابك انا مش عايز ثوابي ينقص انا عايز كل ثوابي زي الصحابي الاعرابي اللي اسلم الرسول بيديله الغنائم قال له ايه ده ما على هذا تبعته هو انا تبعتك هو انا جاي المسجد هنا عشان عايز حاجة ولا دنيا ابدا انا جاي عشان اضرب بسهم هنا فاموت فادخل الجنة شايفين يا جماعة الاخلاص شايفين درجة الاخلاص انا مش عايز حاجة انا عشان كده الام الام كل ما تطلع روحها في خدمة ولادها تفرح ولا تزعل تفرح وكل ما يطلع روح الاب في خدمة ولاده ويجي يجي يجيب لهم اكل حلو ياكلوه انا اعرف اسمع عن اب كان بيعيط وولاده بياكلوا بيعيط من شدة فرحه شايفين يا جماعة شايفين الاخلاص مين فينا عنده الاخلاص ده يا جماعة مين فينا عنده الاخلاص ده لدينه مين فينا عنده الاخلاص ده في المعاملة مع الله مين فينا بيبكي لما يشوف واحد جديد التزم مين فينا بيبكي لما يسمع ان الدين انتصر انتصار مين فينا بيبكي لما يقرب خطوة جديدة من الله سبحانه وتعالى مين فينا عنده الاخلاص ده في معاملة الله مين يا جماعة فمفهوم الاخلاص عايزين نوسعه عايزين نوسع مفهوم الاخلاص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى طب اللي يعمل كده هنيئا له هنيئا له ان التراب هيبقى دهب زي ما قلنا في اول الدرس التراب هيبقى دهب في ايديه هنيئا له فاكرين حديث الثلاثة والصخرة فاكرينه ولا مش فاكرينه الراجل الاولاني لما قام وتعب وت- الصخرة وقفت سدت الغار هيموتوا الاولاني قال يا رب اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وقعد يذكر من بره بهما يعني امور غريبة ثم قال اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم خد بالك يا اخي خد بالك اصل الاخلاص ده ع- العمل عامل زي السهم لو انت ضربت السهم من غير اخلاص السهم عمره ما هيوصل هيبقى سهم ضعيف تعبان ما بتعرفش تنشن كويس لازم الاخلاص هو اللي يوصل لك السهم بتاعك هو اللي يصيب العمل بتاعك والتاني لما تعفف عن الزنا قال اللهم ان كنت قد قمت من عليها بنت عمه بعدما قدر على الزنا منها ابتغاء وجهك الكريم يا رب انا سبت النادي وسبت الجامعة وسبت البلاوي دي كلها عشانك يا رب يا رب ال- ال- الشباب والبنات يستشعروا هذه المعاني يا جماعة انا سبت عشان عشانك يا رب كلمة عشانك يا رب دي شعارك في حياتك هو ده الاخلاص ليك يا رب واليك يا رب وفي طريقك يا رب هو ده الاخلاص اما الشعارات دي تبقى هي حياتك وهي اللي بتحركك يبقى انت انسان مخلص لله سبحانه وتعالى فالاخلاص حرك الصخر من مكانه كان سهل التستوري يقول ما يوجد شيء على النفس اشد من الاخلاص لانه لا يوجد لها حظ فيه مفيش حظ للنفس في الاخلاص زي بالظبط واحد بيشتغل ومش هياخد مرتب ملوش حظ فيه ولكن سطر واحد اتحط عليه اسم الاخلاص بقى بطولة القرآن سورة الاخلاص سطر واحد بطولة القرآن يبقى مقام الاخلاص ده مقام خطير مش مقام بسيط ابدا مقام لازم انك تنتبه لخطورة هذا المقام يعني يعني انت تسمع ان في عمل بعشر حسنات وعمل بيضاعف ل 700 وعمل ل 700 ضعف وعمل لالاف الاضعاف ايه الفرق اخلاصك ممكن واحد قاعد في الدرس ورا عمود و... وتعبان في القعده وما لقاش حد يسند عليها ربنا يضاعف له 700 ضعف ليه اخلاصه في العمل اخلاصه في هذا العمل اللي هو قاعد بيعمله فالاخلاص الاخلاص بيديك ثبات يعني بنت منقبة في الجامعة هي ما كانتش منقبة ولكن اتخطبت لشاب الشاب يعني الله اعلم هو مستحليها شوية ولا ايه لا البس نقاب فبدأ الشاب يقف في الجامعة وانسان محترم ولكن هو بدأ يقف معاه في الجامعة يعني ما حدش مز... يعني هو كتب كتابه عليها ما حدش مصدق ان دي مراته فكل ما اخ ملتزم يعدي طبعا ما شاء الله على الاخوه يعني يوم رايح له دي مين واقف معاها ليه وبتعمل ايه ومش بتعمل ايه الاخوه عندها غيره يعني فالشاب ده لما زهق في الاخر عمل ايه قلعها النقاب عارفين انا بقول القصة دي ليه يا جماعة لان البنت دي لو كانت لبست النقاب لله ما كانتش قلعته ولكن هي لبسته ل- ل- لهذا الشاب فلما لا لعيه لعيه البسيه البسيه ما كان لله باقي الاخلاص سر الثبات يبقى ما دمت انا ما عملت العمل مش لله سهل جدا ان العمل يضاع مني الامام مالك لما جه الف كتاب الموطأ فكان في واحد اسمه ابن ابي ذئب الف قبله نفس موضوع الكتاب اسمه الموطأ فواحد قال له ابن ابي ذئب الفه قبلك فقال له ما كان لله بقي ما كان لله بقي ما كان لله بقي يا جماعة اشمعنى كتاب رياض الصالحين من وسط مئة الف كتاب حديث هو اللي لغاية دلوقتي في كل بيت اشمعنى تفسير ابن كثير من وسط مئة الف تفسير هو اللي في كل بيت اشمعنى يا جماعة اشمعنى حصن المسلم من وسط مئة الف كتاب اذكار وصباح هو اللي في كل بيت ن- نظن يا جماعة والله الناس دي كانت على الاخلاص الاخلاص اشمعنى شريط الشيخ فلاني لف مصر كلها من فوق لتحتها الاخلاص يا جماعة الاخلاص الاخلاص هو اللي بيخلي عملك له بقاء في الارض وعند الله سبحانه وتعالى الى يوم تقوم الساعة الاخلاص ثمار الاخلاص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني يعني كان عبد الله بن المبارك قاعد في جلسة فعدى الحسن بن عيسى الحسن بن عيسى كان لسه غير مسلم فابن المبارك سأل عنه فقالوا له هو نصراني فقال اللهم ارزقه الاسلام فرزقه الله الاسلام احنا بنقعد يا رب فلسطين يا رب العراق يا وكل ما نقول يا رب تاني يوم الصبح الجرايد تجيب لنا مصيبة جديدة يعني بصراحة نرحمهم ونبطل ندعي لهم بصراحة يعني كل ما نقول يا رب فلسطين مش عارف يعملوا يقتحموا غزة يا رب العراق يضربوا ال... ايه يا جماعة احنا الدعاء بتاعنا بقى في شنك للدرجة دي يا جماعة ما عادش فيه خالص فاعلية ايمانية في الدعاء بتاعنا لهذه الدرجة ما فيش اخلاص عبد الله بن المبارك الدعاء بتاعه جه اهو الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بتقول له مر عليك يوم اشد من يوم احد قال لها يوم العقبة يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل عرض نفسه عليه فرفضني فصل فص ف ف فظللت امشي ظللت اسير وانا ما هوش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش داري بنفسه من شدة الهم فما استفقت الا في قرن الثعالب حتة اسمها قرن الثعالب الرسول فاق فيها واذا بجبريل وملك الجبال سيدنا جبريل بيقول له هذا ملك الجبال ما شئت فاطلب منه يا رسول الله فملك الجبال قال للرسول يا رسول الله لو شئت لاطبقت على اهل مكة الاخشبين الجبلين الاخشبين فقال له رسول الله ايه عليه الصلاة والسلام لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله الرسول كان مخلص ولا لا لو مخلص يبقى لازم يحصل حصل ولا لا العاص بن وائل ما خرجش من صلبه عمرو بن العاص الوليد بن المغيرة ما خرجش من صلبه خالد بن الوليد ابو جهل ما خرجش من صلبه عكرمة بن ابي جهل مش حصل يا جماعة الاخلاص يا جماعة الاخلاص يفتح لك ابواب القلوب لو انت مخلص في دعوتك الاخلاص في الجهاد في فتح كابل كابل زمان اول ما كانت بتتفتح في افغانستان القائد الجيش فقد محمد بن واسع فقال للناس اين محمد بن واسع فقالوا له في اقصى الميمنة يشير باصبعه الى السماء قاعد يدعي فقال لهم لاصبع محمد بن واسع احب الي من الف جندي والف سيف اصبع محمد بن واسع ده ال- ال- الاخلاص الاخلاص في الجهاد هو اللي فتح البلاد فين الاخلاص في حياتنا دلوقتي فين الاخلاص في حياتنا الاخلاص قال فبعزتك الشيطان فبعزتك لا ايه لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين عارفين يعني ايه المخلص اللي مية في المية متقفل اللي بالسلوفان اللي عليه لله سبحانه وتعالى مفيش في حاجة لغير الله انت في الدنيا لو جبت 95% تنجح ولا تسقط تنجح ما تخافش انك تسقط لو جبت 90 ما تخافش انك تسقط لو جبت 70 لو جبت 60 لو جبت 50 ما تخافش انك تسقط في الدين لو جبت 99% تخاف انك تنتكس ليه الواحد في المية اللي لسه في قلبك لغير الله ممكن الشيطان يدخل لك منه ويضلك تاني عالجت فتنة النساء يدخل لك من فتنة المال عالجت حب المال والنساء يدخل لك من حب المركز عالجت حب المال والمركز والنساء يدخل لك من حب الشهرة والعجب عالجت كل دول يدخل لك من فتنة الزوجة والاولاد لازم قلبك يبقى متقفل مين اللي يخليك تنجو من فتنة الشيطان الاخلاص مين اللي يخليك تنجو من فتنة النفس يوسف بن يعقوب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقال وراودته ورا ورا مرة زي الوقت كده الشاب ما اول الفتن بتتعرض عليك مرة واحدة وبعد كده تيأس منك ده كل ساعة فتنة جديدة وكل ساعة الفتنة بتمكيش نفسها مكياج جديد وتعرض نفسها قدامك في ثوب جديد مصممة انها تجيبك الارض التي هو في بيتها الاتنين في وش بعض 24 ساعة دي مصيبة فتن الوقت الشاب في الدرس الخصوصي بيبص للبنت الشاب في الجامعة مع البنت الشاب في ال section مع البنت الشاب في البيت التليفون بيربط بينه وبين البنت قدام بعض على طول يا جماعة الوقت الايميلات والنت والشات خلاص والكاميرات بتاعت الشات خلت خلاص قدام بعض 24 ساعة الشاب قدامه يبقى سهل انه يقع ولا سهل انه يقع وغلقت الابواب هتهرب مني فين الشاب اللي ما عندوش صلح صحبة صالحة هيهرب من فتن النساء اللي في الجامعة فين البنت اللي ما لهاش صحبة صالحة هتهرب من فتن الدش والاعلام والتلفزيون والشباب فين هنهرب منين يا جماعة الابواب كلها مغلقة لازم يكون في طريق واصلة بينك وبين الله تهرب منها لما الفتن تحيط بيك وغلقت الابواب وقالت هيت لك تهيأت لك اتمكشت لك اتمكيش تلك مش شرط البنت اللي تتمكيش الفتن كلها متمكيشة الموبايلات اتمكيشت 5000 ماركة ونوع ولون والعربية اتمكيشت والستات اتمكيشت والشباب اتمكيشوا الشاب دلوقتي الكوتش بتاعه ده بكام يا ابني ده ب ده ب 900 جنيه يخرب بيت شطارك 900 جنيه يا ابني ده كان ب 1500 ورخص والله 1500 ايه يا جماعه ده يا جماعه احنا اه احنا عايزين ايه يا جماعه هو لابس كل يعني خلاص يعني ابو 500 وحش يعني يعني ابو 400 وحش في ايه يا جماعه فيعني كل حاجة الوقت قعدت راودته طيب وسيدنا يوسف عمل ايه امام هذه الفتنة امام فتنة النفس نفسه مش هتضعف قدام ده قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه اسمع كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليه يا رب انه من عبادنا المخلصين يبقى الاخلاص لله والخلوص لله نجاك ينجيك من فتنة الشيطان ومن فتنة النفس اكتر حاجتين يجيبوك الارض اكتر حاجتين يجيبوك الارض فتنة الشيطان بل بالعكس ده الاخلاص ده يوقفك في ظل عرش الله الشباب اللي قاعد يمسح العرق بتاعه والصيف داخل ولسه هنشوف في الصيف ان شاء الله يعني يعني الحر يا جماعة الحر هنبدأ نحس بالحديث دلوقتي ظل عرش الله رجل تصدق صدقة فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه رجل ذكر الله خاليا لوحده ففاضت عيناه اخلاص في البكاء مش تبقى واقف قدام الشاب كده بتتفرجوا على فيلم مؤثر شوية فيلم على الكمبيوتر كده ولا حاجة يقوم الشاب عينيه تدمع يقوم يبص لك كده ويبحلق يعني بيقول لك بص للدمعة اللي نازلة من عيني كده ابص للدمعة اعمل لك ايه يا ابني ما يعني يعني توجه بقى الى الله ان ربنا ينقذك بقى من عذاب القبر ولا حاجة انت بتتوجه بقى اليه يعني ربنا يفتح لك من وسع وانت تقوم رايح رامي الجوهرة في, في التراب ازاي يا جماعة فيعني الاخلاص ثماره زي ثمار الرياء الحنظلية في الدين والدنيا والاخرة الاخلاص ثماره في الدين والدنيا والاخرة ثمار لا تحصى خدوا بالكم يا جماعة احذروا من الرياء الرسول عليه السلام خاف على الصحابة من الرياء يبقى انت ما تخافش على نفسك خاف على ابو بكر وعمر بالرياء انت ما تخافش على نفسك ازاي احد السلف بيقول قعدت ظللت اربعين سنة اصلي في الصف الاول وذات مرة اصابني عذر فتأخرت فاصابني الحرج في الصلاة يا الناس لما تشوفني هتقول عليا ايه فعلمت اني كنت مرائيا اربعين سنة شفت خطورة المسألة حاسب يا اخي والله حاسب انك تبقى ليك مكان معين في المسجد بتقعد فيه جلسة الضحى ولا حاجة ولا بتقعد فيه تقول الاذكار تقوم مرة تتأخر تقول يا هيبصوا ما يلاقونيش يبقى انت كل ده كان رياء حاسبوا يا جماعة احد السلف بيقول كلما عالجت ضربا من ضروب الرياء في نفسي برز لي لون اخر قال لك اعالج العجب يطلع لي مراعاة الناس بصلاة الجماعة اعالج مراعاة الناس بصلاة الجماعة يطلع لي حب الثناء وحب ان الناس لما تشوفني هي اللي تيجي تسلم عليا ما هو مش عارف اعالج ايه ولا اعالج ايه يعني احد السلف دخل المسجد فوجد شاب قاعد يصلي بخشوع وخضوع وبكاء فقال له ما افضل صلاتك فقال فكيف لو علمت اني صائم قال له امال لو عارف انتوا عارفين يعني يعني ايه كيف لو علمت اني صائم في ناس ما بتاخدش بالها منها قوي يعني بيقولوا لا ده الصلاة دي كلها وانا صايم وهبطان وهفتان كمان ده انا لو بصحتي بقى كنت جبت ركعتين ما حصلوش فيعني فيعني الإخلا... الرياء ده لص يعني يعني ذكي جدا وبيعرف يتسرب لقلبك بسهولة جدا فاخد بالك بيدخل الرياء منين بيدخل الرياء مننا منين يعني يعني هيدخل منين الشاب كان مطلع مطلع عينين اهله قبل ما يلتزم وكل يوم شكله مع ابوه وكل يوم يلم الجيران على اهله وكل يوم يكسر ازاز الشقه اما التزم ونازل الجامعه طالع من الجامعه متوقع ايه من اهله وعيلته ما شاء الله لا قوه الا بالله يبدا يحس فيها يا جماعه يعني في معامله غريبه ما كانش متعود عليها في جزء من اصحابك دايما بيبقى فيهم خير اما يشوفوك قدرت على نفسك وعملت اللي مش قادرين يعملوه دايما يقعدوا يمدحوك كل ما يشوفوك الاخ اللي بينزل يدعو الى الله بقى يعني كان في اخ طيب اخ محترم يعني هو الوقت الحمد لله التزم تماما بفضل الله بس كان ايما لسه في الاول فالاخ كان بيصلي معانا في المسجد والمسجد مليان كذا داعيه يعني كذا واحد بيدعو الله ودعاه ما شاء الله كويسين يعني فهو قاعد طول ما هو قاعد معاهم قاعدين يكلموه كلام كويس جدا كلام كويس جدا وقعد يعبي يعبي يعبي فمرة بعد شهور بقى ما اتشحن خالص فراح ل 15 واحد من اصحابه قابلهم عند كنتاكي كده فهو ما بيتكلمش في الدعوة ففتح في الكلام فقال كلام شكله ايه فقال كلام جميل قوي هو ما كانش يعني ايه هو مش متعودين منه على الكلام ده فالشاب فوجئ ان ال 15 واحد اتلفوا حواليه وده يقول له انا عندي مشكله خاصه عايز احكيها لك وده يقول له ما تسيبنيش وما تتخلاش عني وده يقول له انت مش عارف ايه فالشاب لقيته راجع وهو في حاله يعني حاله غريبه جدا يعني وفوجئت سبحان الله ذهب مخلصا ورجع مرائيا يا جماعه ما قدرش يستحمل مدح الناس ودي مصيبه انك تبداها لله وما تعرفش تخرج منها لله طب يسيب الدعوه اوعى ده يبقى ده يبقى رياء اشد من رياء ان هو يدعو لغير الله ما يسيبش الدعوة ابدا ولكن يبدأ يخصص ورد بينه وبين بين الله يبدأ يعالج فيه هذا الامر ب- في في قلبه يعني الموضوع ده موضوع خطير جدا يا جماعة اوعوا الخوف من الرياء يمنعكم من العمل هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي ان شاء الله اوعوا اوعوا يا جماعة الخوف من الرياء يمنعكم من الدعوة اوعوا يا جماعة فالمقصد ان ان الحاجات دي كلها غير مدح نفسك ليك يا سلام ده انت النهارده بكيت بكاء في قيام الليل تجيبك الارض شهر كامل فخدوا بالكم من مداخل الرياء للنفس وخدوا بالكم من اخطر مرض كلنا معرضين فيه أرأيت يا رسول الله الرجل يجاهد يلتمس الأجر والذكر خدوا بالكم يا جماعة والله العظيم المرض ده أنا شفته جاب أجل إخوة يعني لو كانوا مخلصين لله كانوا بقوا أئمة والله العظيم كانوا بقوا أئمة المرض ده جاب أجل بالذات بيصيب المجتهدين بيصيب الناس الناجحة في الدين يلتمس الأجر والذكر آه أنا عايز أطلع أدعو إلى الله والناس تلتزم بس برضه إيه يعني يبدأ ده يشاور لي وده يقف لي بعربيته اما يشوفني وده يتصل بيا وده يحبني و- وده يتلف حواليا وده وده وده وده انا عايز اطلب علم لله بس في نفس الوقت اقف اتفشخر قدام الناس بقى ان انا اللي عارف الاحكام وعارف اراء الائمه وعارف وعارف خدوا بالكم يا جماعه انا عايز اطلب العلم لله بس ابقى زي الشيخ فلان كده اللي بيعلمني ذو وجاهه وذو ذو وابقى زي الشيخ فلان بتاع الدعوه اللي الناس ملفوفه خدوا بالكم يا جماعه يلتمس الاجر والذكر ده مرض بيجيب اي اخ الارض واي اخت الارض خدوا بالكم من هذا المرض كله يبقى لله خدوا بالكم يا جماعة الراجل اللي ربنا القاه في جهنم اول واحد يوم القيامة اللي كان قارئ القرآن اناء الليل واناء النهار والراجل اللي يقوم من قبره فيجد رجل نحيل الوجه فيقول له من انت فيقول له انا صاحبك القرآن انا الذي اظمأت ليلك واسهرت نهارك وان كل تاجر من وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجارة انت النهاردة تاخد ارباح جميع الاعمال الصالحة اللي في الكون قال له فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويكسى حلة لا تقوم الارض لمثلها قال له ده ده بذل نفس المجهود بتاع ده وده بقى ملك من ملوك الاخرة وده اترمى في جهنم شايفين المرائي غبي ازاي شايفين نفس المجهود اللي بذله ده هو اللي بذله ده بس شايفين ده خد ثواب شكله ايه وده خد ثواب شكله ايه سبحان رب ايه اللي يستاهل ايه اللي يستاهل عايزين ناس مخلصة لله كده ناس الاخلاص مالي قلوبها لله سبحانه وتعالى ناس يعني خ... فعلا ما فيش شبر واحد في قلبها لغير الله ابدا ابدا فكنا بنتكلم على ان احنا نحذر من الرياء نحذر نحذر اشد الحذر من ان الرياء يدخل قلوبنا واحنا ما احناش حاسين بيه ابدا يعني مره كنت بصلي في الجماعه الشرعيه لقيت اخ واقف يصلي الجلابيه بتاعته ما فيش حته فيها مش مقطعه السويتر اللي لابسه ما فيش فيها حته مش مقطعه ايه يا ابني في ايه انت كده زاهد ده انت كده مرائي رياء فظيع ده ده بيعمل كده عشان الناس كلها تبص له والعياذ بالله خدوا بالكم يا جماعه الرياء اخفى من دبيب النمل محدش يقدر يكتشفه خدوا بالكم اهو ده رياء واللي يبص له يتقال له ان هو الزاهد العابد الناسك وهو رياء وهو ضرب ال ال الراقصه اللي بتعمل آه، آه، مائده رمضانيه تاكل الناس فيها دي بتعملها لله لله ايه الراجل اللي بيذبح كل سنه عجل في العيد فيجي في سنه من السنين الفلوس تقل معاه فتقول له طب بلاش تذبح والناس تقول عليها ايه تقول عليك ايه العشرين عجل اللي عبدتو- ع- ع- ذبحتهم بعد ما كانوا هيتحطوا في كفة حسناتك هيتحطوا بتقلهم في كفة سيئاتك والعياذ بالله والعياذ بالله رجل آه، يعني مشهور بالانفاق و- فراحوا له ناس قالوا له يعني عايزين نبني دار ايتام قال لهم انا مستعد ادفع ثمنها بشرط تتحط صورتي كده في الواجهه وتحتها الاسم بتاعي وان انا اللي بنيتها تخيلوا يا جماعه تخيلوا بعد ما ينفق كل ده يبقى يبقى يبقى لنفسه خدوا بالكم الراجل ده عايز يعلق البرواز بره كل واحد منكم فيه برواز كبير لنفسه متعلق جوه قلبه كل واحد فيه برواز كده ال- صورتك كده باشا كده جوه قلبك انا ال- انا الكل في الكل لازم البرواز ده يتقطع من جوه قلبك لازم اقت- لازم كبرك وعجبك ونظرك الى نفسك يتقطع من جوه قلبك يعني الاخ اللي بيدخل المسجد يصلي يقول انا اصلي ركعتين بسرعة يقوم يلاقي اخوة يعرفهم يطول في الركوع والسجود ده مخلص الاخ اللي داخل المسجد مش ناوي يصلي تحية مسجد يقوم يلاقي اخوة يقوم ركع ركعتين ده ايه ده الاخ اللي ناوي ما يصليش السنه بعد الصلاه ويطلع على البيت يوم يلاقي ناس يعرفهم يوم مصلي السنه اللي ناوي يطلع خمسين قرش لله لا الاخ فلان شايفه اما طلع جنيه للراجل اللي بيمد له ايده ايه ده يا جماعه يعني ده انسان مخلص ولا مرائي ده مخلص ولا- ال- الاخت اللي بتصوم يوم ويوم عشان تحافظ على قوامها ايه ده ينفع يا جماعة. والله بي يعني للاسف يا جماعة بتلاقي النوايا داخلها كده عشان تحافظ على قوامها وتحافظ على جسمها وتحافظ على ال- ال- اللي بيروح يحج عشان يرسم سفينة كبيرة على باب البيت بتاعه وحج مبرور وذنب مغفور و... ف... ف... ال- يعني الاخت اللي بتلبس حجاب ونقاب وخمار وتيجي الدروس لان طبعا احنا مش بنقول لكلهم كده ولكن ممكن تلاقي فعلا لان الاخ اللي كانت متعلقة بيه التزم فلازم تلتزم عشان تقف في نفس السكة اللي هو ماشي فيها عشان يبدأ يعني تناسب ال- التغير الجديد في فيعني فين الاخلاص بتاعنا يا جماعة يعني فاحذر من الرياء واحذر من اهم سبب بيجيب الرياء الناس يا جماعة الناس الشاب بيبقى اهم حاجة عنده رأي الناس قبل ما يلتزم يا سلام لو دخل الجامعة وخمسة من اصحابه تلفوا حواليه كده ومشوا حواليه يا سلام لو دخل النادي لا ده بيشاور له ده بيشاور له ده بيناديله يا سلام لو وسط العيلة كده ال- العيلة وهي قاعدة قالوا فلان ده ده ده رزين وعاقل ورأي الناس والا ايه اللي خلى شاب يمشي ببنطلون شارلستون ولا بنطلون ديرتي منظره يضحك والله رأيه لا رأي الناس ان الناس في نظرها ان ده حاجة كويسة رأي الناس يا جماعة الناس بتعبد رأي الناس اعملوا فرح اسلامي والناس تقول ايه علينا كثير جدا من المعاصي بتفعل مش عشان الشهوة عشان خوف من رأي الناس كثير من شباب ما التزموش عشان خوف من رأي الناس رأي الناس والشباب بعد ما بيلتزم بقى ممكن رأي الناس ي- اوعى تنخدع بمدح مادح ليك انت على يقين بالامراض اللي جواك اللي بيمدحك ده على ظن بيك اوعى اوعى حد يضحك عليك انت اللي عارف حالة قلبك قبل ما تنام بتفكر في الشهوات ولا في ربنا انت اللي عارف حالة قلبك ساعة ما بتصحى تصلي الفجر بتقدر ولا تكسل وتنام وتقوم ولا بتنزل مستثقل انت اللي عارف حالة قلبك لما بتصحى تلاقي صلاة فاتت عليك بتصحى مفزوع وحزين ولا عادي وعدت وخلاص انت اللي عارف حالة قلبك لما بتسمع اغنية قديمة قلبك بيتأثر ولا لا انت اللي عارف حالة قلبك لما بتشوف بنت ماشية في الشارع ولا تشوف شاب ماشي في- انتوا اللي عارفين يا جماعة كل واحد عارف حالة قلبه كويس قوي عارف هو فين اوعى حد يضحك عليك اما نفسك تيجي تقول لك يا سلام كنت فين وبقيت فين ولا ولا ولا واحد صاحبك قول لا يعني قول لنفسك لا ده احنا دافنينه سوا ده احنا عار- يعني يعني هتضحك عليا ولا هضحك عليكي كل واحد فينا عارف التاني كويس قوي انتوا عاملين او منا ناس عامله زي واحد منهج كبير ذاكر منه صفحتين فهو خيبان راح لواحد صاحبه تاني اخيب منه مش مذاكر حاجة ففي وسط الكلام قام جايب كلمة من الصفحتين اللي مذاكرهم فصاحبه التاني قال له ده انت مبهر يا ابني ده انت ما حصلتش ده انت تحفة ده يصدقه كان في واحد شايل قط مرة كده فماشي في الشارع فواحد قال له ما هذا القط الجميل فمشي شوية واحد تاني قال له قال له ما هذا الهر الجميل فمشي فواحد تالت قابله بعد شوية قال له ما هذا السنور الجميل فقال لا بقى ده ده حاجة ما حصلتش فراح يبيعه في السوق فجاب له درهم فقال له ما اكثر اسمائك وما اقل غنائك يا تلاقي الاخ الوقت يا اخ فلان يا مولانا يا عم الشيخ يا بركة يا راجل يا ملتزم يا مش عارف ايه ما اكثر اسمائك انما يوم القيامة ما تقف بين ايدين ربنا وما اقل غنائك ما اكثر اسمائك انما لما نحتاج شباب يجروا في الدعوة وينقذوا الشباب من النار وما اقل غنائك فما حدش يضحك على حد لما واحد يقول ده فلان ده كان مش... ده كان م- بنات النادي كلهم واقفين على رجلي بس تاب وساب لله وانطلق انطلق وانت ماشي بسرعة 2 كيلو في الساعة بس هو في نظره انطلق وتصدق وانت ما شاء الله ده كانت فلانة دي ده كانت ايه ولبست خمار ولا نقاب ما شاء الله انت النقاب بتاعك ده غطى جسمك عن الناس انما ما غطاش قلبك عن الله يعني يعني لغاية ما, ما ما الواحد منكم يا جماعة يفضل ماشي في الشارع قلبه لسه مليان شهوات ومليان امراض ومليان حب دنيا وهو بيحسب انه لو كان على ايام النبي كان بقى من العشر المباشرين بالجنة سبحان ربي فما تتخدعش بكلام الناس لان ده هيضيعك يعني في عنصر مهم جدا ان احنا نقوله في دقيقه واحده ليس من الرياء خدوا بالكم يا جماعه وسواس الرياء اللي بيجي للملتزمين الجدد كتمرين مشهور ليس من الرياء اما تيجي تحس انك مرائي وانك حتى وانت رايح تشتكي للشيخ من الرياء انت حاسس بالرياء ده مش رياء يا جماعة ابدا لما لان الملتزم الجديد بيحس بصدمة الناس بدأت تحترمه وبدأت تحبه وبدأت وبدأت فيحس انه مرائي لا يا جماعة والله لما تحب مسجد معين عشان الناس اللي فيه ده مش صلاتك فيه رياء ليهم ابدا اوعى تفتكر كده اما تروح ت- عمرة وناوي انك تجيب هدايا من هناك مش رياء ولا حاجة لغير الله لما تروح ت... ت... ت... ل- للموجه بتاعك او للاخ اللي بيوجهك او انت بتنشط لما بي... لما يكون عندك مشكلة تسأله وتقول له على الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها مش رياء غلام الاخدود لما موت الدبة بالحجر جرى على الراهب قال له لما تزيد وتنشط في العمل الصالح لما تكون مع بعض الاخوة الصالحين مش رياء دي حاجة طبيعية جدا لما يعني خدوا بالكم يا جماعة في حاجات بيظن انها من الرياء لما تدعو الى الله بحاجة انت ما بتعملهاش مش رياء ما دام ما بتعملهاش نتيجة انك نفسك تعملها بس مش قادر مش رياء يا جماعة خدوا بالكم الحاجات دي كويس جدا لما تعمل عمل والناس تمدحك فيه ما دام انت ما كنتش بتعمله عشان تمدح مش رياء الرسول سماها عاجل بشرى المؤمن لما الزوجة تتشجع لما زوجها يقول لها طيعي ربنا او اعملي كذا وكذا مش رياء ده هي بتتشجع بجوزها لما يكون ايام الامتحانات تزود في طاعتك عشان ربنا ينجحك مش رياء ولا لغير الله ابدا او تكون بتزود طاعتك عشان ربنا يكرمك في الدنيا مش رياء لما تكون بتظهر عملك للي اقل منك لانه بيقتدي بيك ولو عارف انك بتعمل اعمال صالحة هيقتدي بيك فيها مش رياء خدوا بالكم يا جماعة من الحاجات دي كم من عمل صالح ترك بخافة الرياء كم من اخ ترك الالتزام بسبب وسواس الرياء كم من اخ ترك الدعوة بسبب وسواس الرياء اوعوا تبقوا من النوعية دي يا جماعة اوعوا تبقوا من هذه النوعية المريضة المريضة العقل والعياذ بالله الانسان اللي عقله قاصر ده مش رياء على الاطلاق خليك انسان تلقائي وسواس الرياء اه خاف من الرياء ولكن اسلك الطريق العملي لعلاج الرياء اللي احنا نتكلم دلوقتي عن جزء منه باذن الله انها مش تخاف من الرياء انك تمنع العمل ده ده السلف قالوا عليه رياء اشد من انك انت تعمل العمل لاجل الناس فناخد بالنا من هذه الامور جدا ويعني يعني عايزين نعالج الرياء واهم اهم علاج للرياء ان احنا نعرف احوال المخلصين ان احنا نحتك بالمخلصين انك تصاحب المخلصين حتى لو تصاحبهم على الكتب يعني اما اعرف اخ من اخوة المجتهدة في الدعوة اول الصيف والناس بتصب عرق عشان يصرف على الدعوة وعلى شغله في الدعوة باع التلاجة والمروحة باع الهواء البارد والمية الباردة في اول الصيف عشان يصرف على الدعوة يبقى ده ايه يا جماعة ده ايه الاخلاص اللي في الدعوة ده ده الدعوة عنده اغلى من اولاده والله اغلى من حياته كلها اللي يعمل كده اما تسمع عن واحد في احد غزوات المسلمين كان في الحصن بتاع العدو في حتة ثغرة كده صغيرة القائد بيقول اي حد يضحي بنفسه يدخل منها يفتح لنا الحصن او يحاول يعمل اي شيء جوه محدش راضي لغاية ما جه واحد ملثم والقى بنفسه وفتح الحصن القائد اقسم على الجيش انه يطلع ومش راضي يطلع ابدا لغاية ما راح ملثم لقائد الجيش واشترط عليه ثلاث شروط انه لو قال له مين صاحب الثغر ده اللي القى نفسه لا يسأل عن اسمه ولا يسأل عن قبيلته ولا يعطي له اي عطية ولا اي مكافأة دنيوية مش عايز حاجة غير منك يا رب فلما عاهده قال له انا صاحب الثغر الجهاد مش عايز حاجة غير منك يا رب كلمة والله يا جماعة حزتني جدا يعني زمان اما قرأتها عن الامام الشافعي قال وددت لو ان كل كتبي انتشرت في الارض وارتفع بها الناس ثم لم تنسب الي ولم ينسب الي منها شيء انا مش عايز اسمي ينتشر انا عايز الناس ترجع لربنا وعايز الناس تتعلم دينها وعايزين ربنا ينتصر انا اتمسح بالتراب بس ديني ينتصر ويرتفع انا مش عايز اسمي يبقى على كل لسان انا عايز اسم الله يبقى على كل لسان انا مش عايز ادل الخلق عليا انا عايز ادل الخلق على الله ولما تدل الخلق على الله الله يرفعك لانك رفعت الله في القلوب خدوا بالكم يا جماعة يعني ايه اخلاص ويعني ايه صدق في معاملة الله عايزين نبقى مخلصين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى محمد بن واسع بيقول ادركت اقواما كان الرجل يفيض الدمع من عينيه على وسادته وزوجته على رأسها معه على نفس الوسادة ولا تعلم ولقد ادركت اقواما كان يسير من, من عين الرجل الدموع في الصلاة ولا يدرك من على يمينه ولا عن شماله الحسن البصري بيقول ادركت اقواما كان احدهم لا ان استطاع او لا يوجد على وجه الارض عمل يمكن ان يفعله سرا ويفعله علنا من شدة الاخلاص احد السلف كان بيقول يعني وددت لو اني اعمل عملا لا يطلع عليه ملكاي الملك اللي على اليمين والشمال ما يعرفوش عنه حاجة شايفين اخلاص الناس دي عشان عشان الرياء يعني الملكين اللي بيكتبوا اه ما حدش يشوفه غير ربنا ده ده يا جماعة من شدة حب الله ومن شدة تقدير نظر الله تقف تصلي كده لو واحد صاحبك بصلك تقعد تحسن في صلاتك طب ما ربنا بيبص لك هو نظر صاحبك اعظم في قلبك من نظر الله طب ليه ما بتحسنش صلاتك وانت بينك وبين الله لوحدك كده في خلوه في قيام الليل ولا ازاي يا جماعة ينمو عندنا هذه المشاعر المشاعر الجميلة المرهفة دي يعني يعني احد السلف لما مات وجدوا ظهره عليه علامات سوداء لانه كان بالليل بيشيل شولة الدقيق وينقلها الى بيوت الفقراء ما حدش عرف غير لما مات من شدة الاخلاص لله سبحانه وتعالى طيب يعني عايزين يعني نبدأ طب نعالج ازاي قضية الرياء ناخد سبيل عمل ازاي يعني قلنا الاطلاع على احوال المخلصين وقلنا اوعى تعتقد ان ترك العمل هيعالج الرياء اللي عندك عارفين ترك العمل هيعمل ايه زي واحد قلب كوبايه شاي الطفل طلع فوق ام شال المعلقه الطفل نزل تحت هو الطفل راح الرياء في قلبك الرياء موجود ما راحش ولكن انت خدعت انه راح لانك ما عدتش بتحتك بالناس لازم تفضل في الاجتهاد في الدعوه وتفضل في مباشره الناس والاجتهاد في الدين قدام الناس عادي يا جماعه عادي بمنتهى التلقائيه ولكن نصيحته ليكوا رقم واحد ثبت عمل صالح بينك وبين الله لو اس- يعني لو حصل ايه لا يمكن اي بني ادم يعرفه خد بالك من النصيحه دي كل واحد منكم يا جماعه هذا الاسبوع يعمل الكلام ده يثبت عمل صالح العمل ده بالذات مهما حصل الى ان يموت لا يمكن حد يعرفه لو حد عرفه هعمل عمل تاني محدش يعرفه واعرف اخلاصك ورياءك من حال قلبك في هذا العمل لو يوم من الايام لقيت العمل ده بقى تقيل على قلبك بالذات دون عن باقي الاعمال اعرف ان الرياء بدا يدخل قلبك فالعمل اللي الناس مش شايفاه بقى تقيل على قلبك كل واحد يشوف اللي يثبت لنفسه قيام اللي يثبت لنفسه صيام اللي يثبت لنفسه ورد آه، صدقة من ماله اللي يثبت لنفسه اسرة فقيرة يلم لها فلوس ويودلها او يودلها من ماله اللي يثبت لنفسه كل واحد يثبت لنفسه حاجة ما يطلعش عليها بشر ابدا ورد ذكر يومي المهم ان يبقى في حاجة بينك وبين الله تدرب قلبك على الاخلاص فيها يبقى ده رقم واحد الحاجة التانية العامل لما بيبقى واقف على سقالة في الدور الخامس بيشوف الناس صغيرة يطلع في العاشر يشوفهم اصغر يطلع في الدور العشرين يشوفهم نقط كل ما تطلع فوق كل ما تشوف اللي تحت اصغر كل ما تطلع في الايمان كل ما تشوف الدنيا اصغر واحقر واقصر وافنى فلما يطلع الايمان في قلبك اعرف حقارة الدنيا واعرف فناء الدنيا اللي انت بتراعيه ده يستاهل ايه يعني الواحد يذكر والله يا جماعة الواحد كان زمان يفكر كده لما يبدأ يعني وساوس الرياء تجيله هو فلان ده هيدخل معايا تربتي لما يتردم عليا التراب ولا يتقفل عليا بالطوب والجبس والاسمنت هيدخل عليا ولا يعمل لي حاجة ده انا ابقى مجنون لو عملت اي حاجة عشان مخلوق من ضمن المخلوقين مخلوق ايه هي الناس تسوى ايه يا جماعة الناس يعني الناس يعني والله يا جماعة اللي يعرف حقيقة الناس يزهد فيهم احد السلف كان بيقول بعدما عرفت الناس لم اعد اعبأ بمدحهم ولا ذمهم ولا خلاص بقى اما تعرف الناس ي- يتخلص قلبك من عبيد الناس الاخلاص اللي انت بتكنه في قلبك للناس للاسف محدش بيكنه في قلبه ليك يعني من ضمن ايام كده في المستشفى احتاجنا فحوصات لاحد المرضى اللي حالتهم يعني ايه محتاجه فحوصات سريعه فقمنا يعني بعتنا للمعمل المفروض ان احنا عايزين فحوصات لهذا المريض فالمعمل بسرعة يحسد عليها ويستغرب منها يعني يعني ارسل لينا تحاليل للمريض بتنبئ ان هذا الرجل في حالة مرضية فظيعة والكبد بايظ والكلى بايظة والقلب بايظ و... فطبعا كانت حاجة كويسة جدا احنا عرفنا الراجل عنده ايه بس ظهرت مشكلة تانية يا جماعة تصوروا هي ايه اكتشفنا حاجة غريبة جدا ان احنا ما بعتناش للمعمل عينة اصلا من هذا المريض يعني احنا مفيش عينة اصلا بعتناها من هذا المريض فازاي جابوا لنا التحاليل فتخيلوا يا جماعة شايفين يعني عدم او عدم الاخلاص في معاملة البشر للبشر وصلت ليه اهو دول الناس اللي انت بتراقيهم اهو انت لو مكان المريض ده يعني الناس اللي انت بتراقيهم لو الواحد عارف عالم حقيقة الناس الناس اما مفرط في الذم او مفرط في المدح او انسان جاهل او انسان عاجز ايه اللي يستاهل انك تراقي هؤلاء البشر ايه اللي يستاهل انك تراقيهم يبقى اذا يعني الحاجة من ضمن علاج الرياء انك تخرج من قلبك وثن الناس صنم الناس اللي في قلبك ده الصنم ده يخرج من قلبك من ضمن علاج الرياء انك تفتكر مين اللي هيدخل معايا قبري من ضمن علاج انك ت- الرياء انك تفتكر ان الدنيا كلها دي سايلة مين اللي هينفعني والدنيا دي كلها لو كسبتها ايه اللي هينفعني منها من ضمن علاج الرياء انك تعرف عظمة الله كل ما تعرف عظمة الله فعلا ربنا يبقى مقصدك يعني لما تقرأ قول الله سبح لله ما في السماوات وما في الارض يا الهي سبح لله كل الكون ده بيسبحك يا رب عارفين سبح دي جاية من ايه يا جماعة جاية من كلمة سباحة السباحة دي ان الحاجة تنطلق الى هدف ليها بلا عائق كأن الكون كله انطلق الى الله في الطريق الى الله بلا عائق مفيش حاجة توقفه ابدا عن الله مفيش حاجة توقف طب انت ده انت اقل ظرف من ظروف الدنيا بتوقفك عن الطريق لله ده انت اقل مشكلة بتحصل لك بتخليك تنام في السرير وتنسى يعني ممكن مشكلة تحصل لك يوم الجمعة الصبح ما تروحش الدرس وتنزل خطبة الجمعة متأخر نص ساعة كل ده عشان حاجة في الدنيا صغيرة الكون كله منطلق الى الله والانسان وهو بيسبح لازم يبقى طافي على وش المية وانت بتسبح الى الله لازم تبقى طافي على وش الدنيا لازم تبقى اعلى من هم الدنيا لو هم الدنيا سحبك هتغرق يبقى لازم يا جماعة ننطلق الى الله زي الكون ده كله الكون- الشمس والقمر احسن منك اعبد لله سبحانه وتعالى منك شايفين عظمة الملك سبحانه وتعالى شايفين عظمة مولانا الله سبحانه وتعالى يبقى لما نعرف عظمة الله اعرف عظمة الله اقرأ عن عظمة الله اقف قدام الايات اللي بتتكلم عن عظمة الله عشان تعرف ان الله هو الغاية التي ليس وراءها غاية عشان تعرف ان السعادة الحقيقية لا يمكن الا في كنف الله عشان تعرف ان الشقاء انك انت تاخد مقصد غير الله القارة من السماء فتخطفه الطير قلبك يتمزع ما بين مليون رغبة ورغبة ما بين مليون شهوة وشهوة ما بين مليون سكة وسكة انما وانت مع الله انت في السماء انت قلبك مجموع على الله سبحانه وتعالى فليه قلبك يتمزق وليه قلبك يتشتت وليه يبقى فيك شركاء متشاكسون ده عايز حتة من قلبك والفلوس عايزة حتة من قلبك والنساء عايزة حتة من قلبك والشهادة عايزة حتة من قلبك وده كل والزوجة عايزة حتة من قلبك والاولاد عايزين حتة من قلبك قلبك فيه شركاء متشاكسون وفي قلب سلم سلم لله سبحانه وتعالى قلب لله وحده سبحانه وتعالى توصيات العملية اللي عايزينها الاسبوع ده ان شاء الله اول توصية اول توصية ان كل واحد مننا الاسبوع ده يثبت عمل ما يقولش عليه المخلوق لبني ادم ما يكلمش نفسه بينه وبين نفسه فيه كل واحد يختار يا جماعة الاسبوع ده عمل ان شاء الله حتى لو صغير مش قضية صغير وكبير قضية ان عمل محدش يعرفه وتبدأ ان شاء الله تحافظ عليه بايديك واسنانك انت كده ماسك في ايديك كنز اوعى تفرط فيه دي الحاجة الاولانية ان شاء الله الحاجة التانية دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم الرسول بيدعي ربنا بالوقاية من الشرك الخفي وبال- ب- بان يستغفر ربنا بقى من حاجة ما- ما خدش باله منها مش عارفها فيا جماعة الدعاء ده لو نقدر في كل سجدة ندعيه ندعيه على الاقل هذا الاسبوع اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه الحاجة التالتة الدعاء الجميل قوي قوي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفتتح بيه صلاته كان بيفتتح صلاته من ضمن الادعية بدعائين الدعاء الاول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين انت وجهتي يا رب ماليش غير هدف واحد في الحياة اللي هو انت احنا اتكلمنا عن الاية دي في الاخلاص قلنا ان دي ده الاخلاص ان الهدف بتاعك بقى واحد الدعاء التاني اللي الرسول كان بيقوله في افتتاح الصلاة ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين وانا من المسلمين انت تقول وانا من المسلمين يعني كانك بتقول اركان الاخلاص الاربعه يا رب في حياتي انا انا انا بعترف لك بهم في اول صلاه ايه رايكم يا جماعه ايه رايكم نثبت طول عمرنا الدعائين دول في تحيه الصلاه واحنا بنقولهم نحس بمعنيهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اه يا رب انت وجهتي وهدفي يا رب ماليش وجهه تانية قلبي وجهتي خالصه ليك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حياتي وموتي كله ليك يا رب انا خالص ليك يا رب ايه رايكم يا جماعه في الثلاث توصيات دول نحاول باذن الله سبحانه وتعالى ان الثلاث توصيات دول نحافظ عليهم العمل الصالح ان شاء الله نثبت عليه باذن الله الدعاء الدعائين بتوع افتتاح الصلاه الاثنين في سوره الانعام ان شاء الله باذن الله هنثبتهم طول حياتنا بقى في افتتاحيات الصلاة العمل الثالث اللي هو دعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه على الاقل يعني ليل ونهار في هذا الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في نوايانا واقوالنا واعمالنا رب اجعلنا مخلصين لك رب اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلما لك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا لغيرك يا رب العالمين اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم أخلص قلوبنا لك وأخلص أوقاتنا لك واخلص اعمارنا لك واخلص اموالنا لك واخلص حياتنا لك يا رب العالمين اللهم لا تدع ذرة في طاقاتنا لغيرك اللهم لا تدع ثانية في وقتنا لغيرك اللهم لا تضع تدع اي مال من اموالنا لغيرك اللهم اجعل حياتنا كلها لك يا رب العالمين تقبل منا حياتنا لك يا رب العالمين تقبل منا مماتنا لك يا رب العالمين تقبل اعمالنا تقبل نوايانا تقبل كل اعمالنا الصالحة في ليلنا ونهارنا يا رب العالمين املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك وانابة واخباتا اليك وتوكلا عليك وحسن ظن بك يا رب العالمين يا رب تب علينا لنتوب يا رب تب علينا لنتوب يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور وفقنا لما تحبه وترضاه اقمنا على مرادك منا اقمنا على مرادك منا اقمنا على مرادك منا املأ حياتنا بالقرآن بحفظ القرآن وبفهم القرآن وبالعمل بالقرآن وبالدعوة بالقرآن وبالجهاد في سبيلك بالقرآن يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب اجعل القرآن العظيم نور ابصارنا يا رب اجعل القرآن العظيم جلاء همومنا يا رب اجعل القرآن العظيم ذهاب احزاننا وغمومنا يا رب علمنا علمنا القرآن وعلمنا بالقرآن فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن يا رب انت تعلم حاجتنا اليك يا رب انت تعلم فقرنا اليك يا رب انت تعلم ذلنا بين يديك يا رب انت تعلم احتياجنا اليك يا رب اللهم لو اللهم ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك انخنا مطايانا ببابك اتينا اليك يا رب راجين فلا تردنا على اعقابنا خائبين ولا تردنا على اعقابنا منتكسين وثبت قلوبنا على دينك الى يوم نلقاك يا رب العالمين واجعل خير ايامنا واسعد ايامنا وافرح ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أيها الأحبة في الله تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المجد الإسلامية هاتف رقم صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة سبعة ستة واحد ستة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته